بسم الله الرحمن الرحيم
أسرار المحبين أشهد أن لا إله إلا الله أسرار المحبين نعم أحبكم في الله للمحبين أسرار وإليك أسرار المحبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه محمد وآله أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله سؤال هل أنت تحب الله مر معنا هذا السؤال في مرة سابقة أنت صحيح بتحب ربنا بجد والله العظيم طب إيه الدليل محتاجين دليل على انك بتحبه اصل الحب مش كلام كترت في زماننا كلمة الحب في الاغاني والافلام والشوارع والعيال والكبار والشباب والبنات والصبيان كله بيقول بحب بحب بحب انا سألت ولد من الاولاد دول في كلية من الكليات قلت له انا عايز اسألك وتجاوبني بصراحة قلت له انا عايز اسألك وتجاوبني بصراحة انت حبيت كم مرة سنة رابعة هو في كلية هندسة كم مرة حبيت في حياتك فقال لي كتير قلت له كتير كام يعني خمسة قال لي لا لا كتير عشرة عشرين خمسين مية قال لي كتير كتير قوي فاكتشفت ان ده اكبر دليل على ان الولد ده واشكاله كل الناس اللي زيه ما يعرفش يعني ايه حب هو شاف واحدة عجبه شكلها عجبه كلامها قال لها بحبك وفكر ان هو ده حب مشي معاه شوية غلط اي غلط مسك ايدها ولا بص لها ولا لمسها ولا غيره اه، اترعش فكر ان هو ده حب دي كلها شهوات حيوانيه الحب حاجة تانية حاجة تانية خالص تماما معنى انك تحب وسيبك من كل اللي انت شايفه وكل اللي انت بتسمعه معلش وكل اللي انت بتقراه في القصص والروايات العاطفية لما نيجي نتكلم عن الحب فإن الله ما خلق لك قلبا ووضعه يدق في صدرك إلا لكي تحب الله به يبقى الحب الحقيقي الحب الأصلي حبك لله نرجع للسؤال أنت بتحب ربنا هي دي القضية ودايما أقول أن هناك معاني لا تجسم الألفاظ قوالب المعاني فلذلك لما تيجي تقول لي يعني إيه بحبه ملهاش معنى دي حاجة تتحس ما تتقالش إنك من جوه قلبك من شغاف قلبك بتحب ربنا شوف ربنا سبحانه وتعالى بتبهرني الآية دي قال سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني لما نيجي نقول بقى إن إنسان قلبه معلق في المساجد هو ده بقى اللي بيحب ربنا بس ده مش معنى الحب دي ثمرة من ثمرات الحب دي علامة من علامات الحب ان يبقى قلبك معلق في المسجد المسجد ده بيت ربنا الرفعي بيقول على ابواب المساجد تتلاطم امواج الفتن الفتن تيجي عند باب المسجد طخ وترجع طخ ما بتدخلش المسجد الفتن المساجد مساجد اهل السنه المساجد الطاهره اللي ما فيهاش مشاكل المساجد اللي قائمه على سنه بيعملوا زي النبي ما عمل تتلاطم امواج الفتن على ابواب المساجد تدخل المسجد روحانيه نور راحه هدوء تكبر وتضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك ونظرك محل السجود وتبقى مش في الأرض مش في الدنيا دي معنى تاني عايزين نمشي في كيف تعيش يوما من رمضان واحدة واحدة أول حاجة قلنا أن تبكر إلى المسجد لصلاة الصبح فواجد فوائد التبكير نمرة واحد إنه علامة في الحب اثنين اتباعا للسنة لأن النبي أمر بكده صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس في التبكير لو يعلم الناس ما في التبكير والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يشتهموا عليه لاستهموا اشتهموا يعني عملوا قرعة لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول إدراك الصف الأول هدف وخلف الإمام هدف ومحدش يوصل لده إلا اللي رايح بدري بدري بدري رايح مبكر ويقف ورا الإمام في الصف الأول المكان ده جماعة يا جماعة يستهم عليه يعني يتعمل قرعة عليه المكان ده مين اللي يقف فيه لذلك سئل الإمام أحمد هل يؤثر الرجل أباه بمكانه في الصف الأول قال لا لا إثارة في القربات يعني لما تلحق المكان ده في الصف الأول وتقف فيه لو جابوك ما توقفوش مكانك خلاص لا تؤثر احدا بحظك من الله هيجي معانا في مشاهد العبودية في الصيام الإيثار وهنتكلم في مشاهد العبودية في الصيام عن الإيثار إن الرجل كل الرجل الذي لا يؤثر أحدا بحظه من الله أنت قاعد تقرأ في مصحف في ساعة جعلها للذكر في ساعة جعلها لقيام الليل ما تديش الوقت بتاع ربنا ما تديش لحد ولو كان مهما كان لا تؤثر احدا بحظك من الله يبقى نمره واحد حب نمره اثنين اتباع السنه نمره ثلاثه ادراك الصف الاول اربعه ادراك ميمنه الصف ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف خمسه ادراك تكبيره الاحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق فرصة كمان للعتق من النار فرصة انك تصلي أربعين يوم في المسجد لا تفوتك تكبيرة الإحرام في القضايا يحكموا على الراجل اللي متهم يحبس أربعين يوم احتياطيا على ذمة القضية أنت متهم بالنفاق أنت متهم بأنك من أهل النار ومحبوس أربعين يوم على ذمة القضية إذا صليت 40 يوم في جماعة تدرك تكبيرة الإحرام براءة الله أكبر أربعين يوم في جماعة تدرك تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس 200 صلاة لا تفوتك تكبيرة الإحرام تاخد براءة براءتين براءة من النار وبراءة من النفاق إدراك تكبيرة الإحرام قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه اغسل يديك منه يعني ما منه سيدة ارميه إذ تلاقيه متهاون في تكبيرة الإحرام إنه يروح في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة وتفوت الصلاة ويجمع صلاتين ويصلي الصلاة في آخر وقتها ده م- مش بتاع ربنا مش راجل بتاع ربنا من فوائد التبكير إلى الصلاة ألا تضيع منك صلاة الجماعة لو واحد بيفكر عايز يلحق الأذان في المسجد لو اتأخر يفوته الأذان فيصلي أربع ركعات قبل قبل الإقامة لو اتأخر خالص يلحق ركعتين لو هي موت يوصل قبل الإقامة لكن الراجل اللي هو حريص على انه يلحق صلاة الجماعة اول خلل وتقصير لو اتأخر شوية يحصل ايه تضيع منه صلاة الجماعة وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة يا جماعة لما نيجي نقيس مقاييس الآخرة لو فرضنا ان احنا في شركة تقول لك أنا هاخد منك الألف جنيه وادهم لك خمسة وعشرين ألف جنيه بعد سنة وانت معاك ألف جنيه لو اديتهم لواحد ادهم لك ألف وخمسمية شوف قد ايه يبقى ندمك وحسرتك على ان في واحد خد خمسة وعشرين ألف وانت بس يا دوبك خدت 1500 انا ايه اللي خلاني اعمل كده طب ما كان في ايدي ان انا اكسب 25000 تبقى متالم قوي او كده أخ- اهل الاخره بيتالموا ان يفوتهم اجر قال بعض السلف لو علم رجل برجل اطوع لله منه فانصدع قلبه فمات ما كان ذلك بعجب يعني لما اعرف ان واحد حافظ القران وانا مش حافظ مفروض قلبي يتفلق اموت من الحزن اذا سمع رجل برجل اطوع لله منه فينبغي ان يحزنه ذلك مفروض تزعل على نفسك ان فلان بيطيع ربنا اكتر منك تحزن على نفسك ادراك صلاه الجماعه ايضا إدراك النوافل بين الأذان والإقامة بين كل أذانين صلاة الصلوات الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا بين كل أذان وإقامة صلاة ركعتين الفجر قبل صلاة الصبح لو يعلم الناس ما في ركعتي الفجر قال صلى الله عليه وسلم لا تتركوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل لدرجة ان الاحناف في مذهب الحنفية الاحناف جعلوا ركعتي الفجر واجبة فرض الظهر صلي قبل الظهر اربعة وبعد الظهر اربعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا حرم الله بشره على النار عتق كمان شوف فرص قد ايه ادي كمان فرصة للعتق من النار انك تصلي قبل صلاه الظهر اربع ركعات وبعد صلاه الظهر اربع ركعات العصر قبل منه اربعه عشان بعض الناس يقول لك مفيش قبل العصر سنه لا في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا صلى قبل العصر اربعا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ده كلام من سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين خفيفتين لمن شاء قبل العشاء ركعتين احنا نسينا نقول اللي بعد وبعد المغرب ركعتين الى ستة بعد العشاء ركعتين الى 11 11 ركعة كل دي نوافل الرسول جعلها قبل الصلاة فلما تروح بدري تلحق تصلي النوافل ايضا تدعي ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد بعد الأذان وقبل الإقامة فرصة للدعاء إنك تدعي ربنا والدعاء لا يرد من فوائد التفكير للصلاة في المسجد استحضار القلب وخشوع القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها بسكينة ووقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قال ابن حجر في في شرح الحديث في فتح الباري قال من فوائد الحديث وفيه أنه يعتمد للسعي إلى الصلاة ما يعتمد للصلاة ذاتها يعني في الصلاة ينبغي أن تؤدى الصلاة بسكينة ووقار الماشي للصلاة يحتاج إلى سكينة ووقار فاللي رايح قبل الأذان ماشي إيه بسكينة ووقار أما اللي رايح عايز يلحق الركعة بيجري والرسول نهى عن ذلك إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون تعالى وأنت ماشي على مهلك والإنسان لما يبقى ماشي على مهله ويوصل بالراحة ويصلي السنة يجتمع له شمل قلبه وهو ده الهدف من صلاة السنة قبل الفريضة تهيئة وتمهيد أما اللي جاي جري جري جري ويدخل يلحق الله أكبر الله أكبر قلبه لسه بره في الدنيا بينهج على ما يجي يستجمع قلبه تكون الصلاة خلصت من فوائد آه، التبكير إلى الصلاة قراءة القرآن بين الأذان والإقامة أنت لك فرصة أنك تقرأ قرآن وتهيئ قلبك المهم وصلنا المسجد قبل الأذان سمعنا الأذان في المسجد ر- ترديد الأذان والدعاء بعد الأذان الإمام المؤذن خلص لا إله إلا الله تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشان بعض الناس بعد الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة لا بعد الأذان تقول إيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إذا قلت كده حلت لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجلس في المسجد عليك السكينة والوقار صلي ركعتين سنة الفجر وقد نهى افهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعد أذان الصبح حتى تصلى الصبح أكثر من ركعتين يوم ركعتين اثنين بعد الأذان لحد الصلاة ما تصليش أكثر من كده وتجلس تدعو الله الدعاء بين الأذان والإقامة لا يراد تقرأ في المصحف أقيمت الصلاة من أخطر صلوات يومك صلاة الصبح ليه؟ قال سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فصلاة الصبح صلاة مشهودة يا مسلمين يا عباد الله يا موحدين يا أحباب الله لا تضيعوا صلاة الصبح صلاة الصبح من أخطر الصلوات في اليوم ليه؟ لأن الصلاة دي مشهودة إن قرآن الفجر كان مشهودا إجماع المفسرين على أن قرآن الفجر هو القرآن الذي يتلى في صلاة الفجر مشهودا يعني إيه؟ إحنا عارفين إن في الثلث الأخير هتيجي معانا بقى في اليوم ده لأن هتبقى آخر حاجة في اليوم أن الثلث الأخير ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل كيف ينزل السؤال غلط ما نعرفش كيف لكن نثبت انه بينزل سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيقول هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه حتى يطلع الصبح فيقول بعض المفسرين أن الله يشهد هذه الصلاة أن هذه الصلاة في حصو- في حضور التنزل الإلهي وقيل ملائكة النهار وملائكة الليل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر لهم ربنا بيسألهم كيف تركتم عبادي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فالصلاة مشهودة الله وملائكته فوانت واقف في الصلاة صلاة الصبح استحضر قلبك أنا عايز أنبه لنقطة مهمة نقي المسجد اللي أنت هتصلي فيه مش بقول لك مسجد في قارئ بيغني قارئ مشهور زحمة قريب من بيتك لا معلش انت لما ابنك بيمرض بتدور على اي حد توديه لابنك يعالجه ها اي حد وخلاص ولا بتبحث عن دكتور شاطر مشهور ان هو دقيق ومتقن وعنده خبرة طب إذا كنت تدور كده في مرض بسيط فدور لعلاج في رمضان لمرض قلبك شيخ يقرأ القرآن فينزل القرآن على قلبك دواء دواء دواء قال صلى الله عليه وسلم خيركم من إذا قرأ القرآن حسبتموه يخشى الله يبقى مش بالغنى ولا بالصوت العالي ولا حلاوة الصوت حتى وإن كان مطلوب حلاوة الصوت وجمال الصوت وتزيين القرآن بالصوت إلا إن المطلوب خشية دور على مسجد حتى لو بعيد عنك حتى لو هتضطر تدور العربية وتروح له مشوار ما يجراش حاجة دواء بدور على دواء لقلبي وأقف في الصلاة وأسمع قرآن كل آية نازلة نقطة دواء على قلبي حضور قلب خلصت الصلاة بتفاجأ بعض الناس بمجرد انتهاء الصلاة يقوم مرفوض يدور على أقرب حيطة يركن ظهره يمدد رجليه ايه ايه ايه ايه يا عم كنت في مجلس تعذيب ده انت كنت في صلاة بعد الصلاة خليك قاعد زي ما انت على هيئة الصلاة وعينيك خاشعة كده وابدأ قول أذكار الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم تقول في صلاة الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات قبل أن تثني رجلك وانت قاعد على هيئة الصلاة رجلك الشمال متنية وقاعد عليها ورجلك اليمين واقفة كده على صوابعك قول لي رجلي بتوجعني ما بقدرش اعمل كده اي قعده انت صليت بيها الصلاه خليك عليها مش هقدر اقعد كتير لان جلسه التشاور بتتعبني مش مشكله المهم تقول الاذكار اللي انا قلتها لك دي بالترتيب اللي انا قلته لك ده طب ما انا هنسى اللي انت قلته ده وانا ما سجلتش معلش الحلقه دي ما قلتليش من الاول ليه وانا كنت سجلت بسيطه في كتاب صغير كده وبجنيه اسمه حصن المسلم او كتاب كبير كده مش عارف بكام جنيه اسمه مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة الكتابين دول مهمين جدا انهم لازم يكونوا في بيتك في جيبك وخصوصا في رمضان طول عمرك يبقوا معاك في الاذكار والادعيه كل الادعيه بقى اما تدخل البيت تقول ايه اما تخرج من البيت تقول ايه تدخل الحمام تقول ايه تخرج من الحمام تقول ايه تدخل مسجد تقول ايه تخرج من مسجد تقول ايه تلبس جلابيتك تقول ايه تقلعها تقول ايه الرقيه ترقي ابنك ازاي وترقي زوجتك ازاي في كل حاجه في اذكار الصلاه واذكار الصباح والمساء واذكار النوم هات الكتابين دول كتاب النصيحه في الاذكار والادعيه الصحيحه او اسمه مختصر النصيحه والكتاب الثاني اسمه حصن المسلم تجيب الكتاب ده وتحفظ منه الادعيه دي احفظها ذاكرها احفظها خليه في جيبك على طول مع المصحف يبقى في جيبك اليمين ده المصحف شايله ما يخرجش من جيبك ابدا وجيبك الثاني ده كتاب الاذكار ما يطلعش من جيبك موجودين تقول الاذكار دي بعد ما تقولها تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات وبعدين تقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 33 مرة وبعدين تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كده تمام المئة وبعدين تقرأ آية الكرسي وبعدين تقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات دي اسمها أذكار الصلاة صلاة الصبح وصلاة المغرب اللي بقول لك عليه ده بالظبط بالحرف صلاة الصلوات التانية بينقص عنها ان لا اله الا الله العشر مرات وينقص عنها اللي هي قل والله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الثلاث مرات تبقى مره واحده في الصلوات التانية دي سنة الأذكار الأذكار دي شرعت عشان تحتفظ بحرارة الصلاة أطول فترة ممكنة الأذكار دي لما تقولها روحك قلبك نعيم جنة الذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقكم أعناقهم ذكر الله الذكر الذكر روحك لازم تقعد تذكر ولما تذكر استحضر قلبك قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله عشان تستحضر قلبك تذكر السماء سبحان الله النجوم سبحان الله تذكر ايديك سبحان الله عينيك سبحان الله تبقى كل سبحان الله بقلب والحمد لله كذلك لما جينا عند الحمد لله عايز اقول لكم قصه قصه طريفه حصلت معايا شخصيا